بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بيكم كل سنة وانتم طيبين ربنا يسعدكم ويبارك لكم بنبدأ مع بعض رمضان السنة دي كل سنة وانتم طيبين وحشتونا من السنة اللي فاتت يعني حابب أول لقطة تكون في برنامجنا السنة دي إن إحنا نبتدي إن إحنا ندعي ويمكن أول مرة نعمل كده نقول ربنا يسعدكم ويرضى عنكم يتقبل منكم رمضان يبلغكم ليلة القدر يعتق رقابنا ورقابكم من النار يهدي أولادنا وأولادكم يبارك في شبابنا يرضى عنا يشفي مرضانا يغفر لنا ويزيل الهم والغم والحزن يجعل رمضان بركة علينا ويسعدنا ويبارك لنا يرضى عنكم ويبارك في بيوتكم ويوسع أرزاقكم يعني حبيت أن أنا أبدأ ب- بدعوات يكون هي دي بداية برنامجنا السنة دي ربنا يبارك لكم إن شاء الله ويرضى عنا ويرحمنا جميعا ويبلغنا الجنة برمضان السنة دي آه لازم برضو أبدأ بعاطفة وحشتونا وحشتونا من السنة اللي فاتت نفسي كده الواحد يدخل من التلفزيون ويروح لبيت بيت ويخبط على الباب ويسلم على العيلة وعلى الأب والأم وأنا بفرح لما بعرف إن إحنا قاعدين كعيلة بنشاهد برنامجنا إحنا بقالنا مع بعض ذكريات كتيرة قوي ذكريات عشر سنين آه، البرنامج انا انا بلتقي بيكم دلوقتي دي السنه العاشره ففرحان ان احنا بيجمعنا ربنا سنه ورا سنه بقالنا حاجتين حلوين قوي بقالنا ذكريات جميله يعني يعني ذكريات آه، ذكريات عشر سنين في ناس لها ذكريات مع ونلقى الأحبة ناس لها ذكريات مع صناع الحياة كانت وما زالت ناس لها ذكريات مع مم، على خطى الحبيب باسمك نحيا وأسماء الله الحسنى الجنة في بيوتنا خواطر قرآنية ذكريات وذكريات وذكريات شهدت آه، حاجات جميلة في حياتنا لكن كمان في حاجة تانية جميلة بيجمعنا حاجة حلوة قوي بيجمعنا حب وأخوة في الله أنا أنا بستشعر والله يا جماعة تجاهكم كده الناس اللي بقابلها وحتى الناس اللي بيبعتوا لنا على عمرو خالد دوت نت والشباب اللي بنكلمهم وحتى لو لم تلتقي الأعين الأرواح بتلتقي الناس بتتعرف بأرواحها مش بأشكالها وسبحانه وتعالى يعني جعل للأخوة بركة كبيرة قوي قوي قوي خلي بالكم احنا احنا بينا عبادات كتيرة اتفقنا عليها في برامجنا و- و- وبينا تعهدات وبينا إيمان و- والملائكة تشهد على عشر سنين نسمع كلام ونروح نطبق ونقول تعالوا نوصل الأحرار الأرحام وناس تتصل بخاله وبعمه بقى بينا بينا اخوه و- وحاجه لله كبيره انا بتمنى ان انا وانتم لما نيجي يوم القيامه ربنا يفكرنا بالبرامج دي ويقول انتوا تعاونتم على طاعه الله انتوا تستظلوا في ظل الله لان انتوا تخيلوا كم مليون بقى بيشوف البرنامج ده وبيحاول ينفذ تخيل ال- الاخوه والحب اللي بينا فوالله هي عاطفة صادقة أنا مش حابب أبدأ برنامج السنة دي إلا بالعاطفة دي تجاه كل شاب وكل أم وكل أب وكل بنت من بناتنا يعني نفسي كده أشد على إيد واحد واحد وأقول لهم وحشتونا من رمضان اللي فات شدوا حيلكم اجمدوا في رمضان اللي جاي إن شاء الله أنا وأنتم ننادى كده بالآية اللي بتقول يصدق فينا قول الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا مجموعة واحدة مش أنتوا كنتوا بتتعاونوا من خلال البرنامج ده على طاعة ربنا من غير حتى ما تشوفوا بعض خشوا الجنة مع بعض يا رب وينادي فينا ربنا يوم القيامة أين المتحبون بجلالي فين اللي كانوا بيطيعوني وهم بيتعاونوا في هذا البرنامج اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يا رب يا رب فيكون البرنامج ده خير وبركة علينا كلنا تعالوا بعد ما قلنا المعنى ده تعالوا نبدأ بسؤال مهم أوي أوي أوي أوي رمضان بدأ ناوي على إيه واخد نية نية كبيرة مستعد ها ناوي ناوي على ايه السنه دي؟ هتقول لي ناوي على ايه؟ ان شاء الله هصلي واصوم يعني و... وان شاء الله و... واختم ختمه، لا انا عارف انت ان شاء الله هتعمل كده بس ناوي على نيه كبيره خد نية كبيرة قوي والله يا جماعة ابدأ رمضان بنية غير عادية يعني ايه شوف الحديث بيقول ايه إنما الأعمال بالنيات كلنا حافظين الحديث ده وخدناه في المدرسة وكل كتب الأحاديث البخاري ومسلم تبدأ بالحديث ده إنما الأعمال بالنيات بس عمرك فكرت إيه يعني إيه إنما الأعمال بالنيات قوة الأعمال ونجاحها و- و- وتحقيقها هدفها مرتبط بالنية اللي فيها إنما الأعمال بالنيات على قد ما النية تبقى كبيرة ينجح العمل ويتقبل عند ربنا وتتنقل بيه انطلاقة هائلة ياه بإيه لو النية قوية تيجوا يا جماعة نبدأ رمضان السنة دي بنية كبيرة قوي قوي قوي ممكن تاخد نية كبيرة نية كبيرة زي ايه اديك امثلة نية زي انا تائب الى الله وكل عبادتي السنة دي أنا تائب إليك يا رب من الذنب الفلاني خلاص يا مش مش من الذنب الفلاني بس أنا تائب إلى الله أنا ت... صفحة جديدة مع الله أنا من اليوم سأبدأ مع الله صفحة جديدة تائب يا رب وكل عبادتي في رمضان السنة دي للنية دي الذنب الفلاني تبت يا رب إيه رأيك في النية دي؟ طب أديك مثل لنية تانية تبدأ بيها رمضان السنة دي من النهاردة هغير حياتي من فشل إلى نجاح انا العاده الفلانيه هوقفها شرب السجاير هيقف الذنب الفلاني خلاص يا رب انا انا يا رب من النهارده اذا كنت عندي بطاله واذا كنت ما بشتغلش انا من النهارده طاقه رمضان هروح اتعلم واعمل كذا واخد دوره في كذا هغير حياتي برمضان من فشل الى نجاح ودي نيتي طب اديك نيه تاليه تالت نيه شوف النيه التالته دي من النهارده هعيش لله هعمل حاجه للاسلام دي النوايا الكبرى اديت لك ثلاث نوايا ثلاث امثله ممكن اطلب منك طلب دي مقترحات من عندي ممكن بعد الحلقه دي بالله عليك او دلوقتي تجيب ورقه وقلم وتكتب نيتك والله العظيم لو خدت نيه كبيره هتبقى واحد تاني حاجة تانية خالص رمضان هيبقى غير رمضان كل سنة مش مجرد بتصلي والصوم هتصلي والصوم وتختم لكن النية عاملة زي القوة الدافعة لانطلاق سفينة فضاء إلى رضا الله إلى الجنة ممكن تاخد نية كبيرة واكتبها واشترط على نفسك هعملها يعني هعملها وعلقها في اوضتك وعاهد ربنا عليها وراجعها في رمضان وادخل النهارده على عمرو خالد دوت نت وقول لنا عشان نشجع بعض ونقوي بعض انا معاكم كل يوم بالليل على الموقع كل يوم طول رمضان 12 ونص بتوقيت مكه كلنا كل الشباب معانا ونقول لبعض نوايا بعض ونجمد بعض ونعمل تشات مع بعض حوالين النيه دي ايه رايك؟ ها مين يبدا ياخد نيه كبيره طيب ننقل على النقطه اللي بعدها احنا قلنا ايه قلنا وحشتونا وقلنا ودعينا في الاول وقلنا لكم خدوا نيه كبيره تعالوا ندخل اكتر على رمضان رمضان يا جماعه انا بعتبر رمضان دون هبه من الله سبحانه وتعالى ربنا من اسمائه الحسنى الوهاب الوهاب الذي يعطي الهبات والهدايا لعباده دون سابق استحقاق مش شرط يكونوا عملوا كده عشان ياخدوا كده لا ربنا الوهاب من هبات ربنا رمضان رمضان هدية من ربنا أرجوك اوعى ترفض الهدية خد نية كبيرة الوهاب انت خلي بالك معنى انك عشت اليوم واحد رمضان انك استلمت الهدية استلمتها خدتها لانك عشت خلي بالك اوعى ترد الهدية اوعى ترفضها اوعى ما تحسش بيها يحسن ما يبعتها لكش تاني الله أعلم هنعيش لرمضان اللي جاي ولا لا الله أعلم هيحصل إيه بالله عليك لو ربنا بعت لك الهدية اوعى ترفضها امسك فيها بإيديك واسنانك يا حسن ما تجيش تاني اقبل الهدية ولذلك لأنها هدية آيات الصيام في سورة البقرة آخر كلمة فيها إيه آه لعلكم تشكرون لأنها هدية لأنها هبة خد نية كبيرة واوعى ترفض الهبة لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك هبة عظيمة اسمها رمضان وعلشان تحس بالهبة دي عشان تحس قد ايه الهبة دي غالية وتمسك في رمضان بايديك واسنانك انا هفكرك ببعض الاحاديث اللي فيها ثواب رمضان خلي بالك انا هقول لك ثواب رمضان مش بهدف انا عارف انك حافظ الاحاديث اللي انا هقولها ويمكن كل اساتذتنا وعلمائنا الكبار في كل المساجد والفضائيات قالوا الاحاديث اللي انا هقولها دلوقتي وانت سمعتها مني قبل كده بس ارجوك اسمعها بودن جديده بودن ايه بودن هتشجعني عشان اخد نيه كبيره وهتلاقوها مكتوبين على عمرو خالد دوت نت كل احاديث فضل رمضان خدها منه وحطها في اوضتك جنب النيه عشان تقويك اصل ثواب رمضان غير عادي طيب ايه الاحاديث دي وايه هي تعالوا كده نراجعها بسرعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين أبواب الجنة هدية ولا مش هدية أبواب جنة بتتفتح عارفين كأن ظواهر غير عادية بتحصل في الأرض أبواب جنة بتتفتح وأبواب نار بتتقفل يعني يلي عايز الجنة يلا اتفضل يلي خايف من النار مقفولة يلي الشياطين كانت بقى هي سلسلة ما, ما, ما تخافش انطلق ايه رايك طب شوف الحديث اللي بعده من صام رمضان ايمانا واحتسابا يعني ايه ايمانا واحتسابا واخد نيه كبيره شفت النيه جت تاني فين من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان صلى بالليل ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل اللي فات يتمسح انت ما غلطتش يلا نبدا من جديد احنا اولاد النهارده انت ما عملتش اخطاء ولا معاصي ولا كبائر معقوله طب خد التالتة من قام ليلة القدر العشرة الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طب اسمع الحديث اللي بعده شوف شوف ثواب رمضان الوهاب هدية هدية من ال من ال من الرب اللي بيتودد إلى عباده اوعى ترفض الهدية وتقول مش عايزها أو ما تحسش بقيمتها شوف الحديث الثالث إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان فإذا جاء رمضان نادت الجنة يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا يا رب عايز أحمد يبقى من سكاني وعايز هبة وعايز دعاء وعايز مروة يا رب اجعل فلان من سكاني يا رب فإذا جاء رمضان نادت الجنة يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا يقول النبي فمن صان نفسه صان نفسه في رمضان كان له قصر في الجنة لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط عنز في الدنيا ولا تساوي حاجة قصر ما فيش زيه في الدنيا بكل الدنيا باللي فيها ده قصر صايم رمضان بجد بنية كبيرة شوف الحديث ال- ال- اللي بعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة كل ليلة ربنا يعتق رقاب من النار يتكتب عند ربنا يوم واحد رمضان فلان أعتق من النار لن يدخلها يا رب مين اللي ده يا جماعة مين هيكتب على قد النوايا ازاي ين- يقول النبي ينظر الله في قلوب عباده فمن كان فيهم مخلصا صادقا أعتقه من النار تخيل يكتب في كتب الملائكة اليوم اليوم فلان الفلاني الست الفلانية اعتقت من النار لن تدخل النار الحديث الخامس بيقول من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه كله يضرب في سبعين يعني ختمة القرآن لو هتختم القرآن في رمضان الحرف بعشرة في سبعين يا نهار أبيض كنوز من الحسنات يعني تيجي يوم القيامة تلاقي جبل حسنات دول الثلاث ختمات اللي انت ختمتهم في رمضان شفت ثواب رمضان خد نية واقبل هبة ربنا واستشعر اسم الله الوهاب وتوكل على الله ويلا مع الختمات مع القرآن برنامجنا السنة دي اسمه قصص القرآن هنعيش مع القرآن 30 يوم في أطول قصة موجودة في القرآن أيوة أطول قصة قصة السنة دي حوالي ربع القرآن لأن الق- صور كتيرة بتتكلم بالتفصيل عن القصة دي سورة القصص سورة طه سورة الشعراء سورة الأعراف سورة البقرة يا البقرة أطول وأول سورة في القرآن هي ثلاث أرباع القصة في سورة البقرة معقول تقريبا القصة بتاعت السنة دي ربع القرآن يعني احنا بنقدم لك ايه في برنامجنا السنة دي خلي بالك احنا بنقدم لك فرصة انك تفهم ربع القرآن ده اللي انا هاخده السنه دي برنامج السنه دي وهو بيحكي القصه بيفهمك ربع القران ياه ده اللي هناخده السنه دي ده اللي انا جاي ان شاء الله ربنا يفتح علينا يا رب و- ويتقبل مننا احنا وكل علمائنا اللي بيقدموا في رمضان لكن عايزين نوصل لك من خلال القصه انك تفهم لانك كل شويه تقول اه فهمت سوره طه كده دي القصه موجوده في فهمت سوره البقره ايوه فهمت سوره الاعراف تخيل ربع القرآن تطلع فهمه ولذلك يا جماعة احنا هدفنا ونيتنا وشعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن مش احنا كل سنة بنحط شعار لبرنامجنا ونقول هنمشي طول الشهر على الشعار ده فاكرين كما ك- كل سنة عندنا شعار طب شعارنا السنة دي ايه زي السنة اللي فاتت سنحيا بالقرآن نحبه ونحسه ونستشعر بيه ونصلح اخلاقنا بيه و- ويبقى هو خلقنا ويبقى هو طريقه حياتنا وناخد القيم اللي فيه ونعيش معاها و- و- ونستشعره ونحسه ونحبه ونتذوقه ونفهمه دون شعارنا السنه دي يا رب ننجح فيه والله يا جماعه انا كل نيه في الموضوع ده سنحيا بالقران وعلشان الفكره دي نقدر ننفذها و- ونقدر نعملها ج- قررنا نعمل فكره لاول مره احنا عمرنا ما عملنا حمله في رمضان دايما بنعمل حملات بره رمضان فقلنا طب احنا عايزين فكره فنحيا بالقران دي تكبر قوي قوي قوي وتملا قلوب الناس طب نعمل ايه فقررنا نعمل حمله نسميها حمله سنحيا بالقران طب ايه هدف الحمله دي عشرة مليون ختمة قرآن لكل المشاركين معانا في البرنامج كل اللي بيشوفوا معانا البرنامج عايزين نعمل مع بعض عشرة مليون ختمة مش كتير لا طبعا مش كتير شوفوا كام بيشوف البرنامج وكل واحد هيبعت لقرايبه و و و 10 مليون ختمه والحقيقه الفكره دي مش فكرتنا دي فكره بنتين هبه الابياري ودعاء الابياري من البنات المبدعات قالوا لي ما تيجي نعمل حمله وهم صمموا الفكره جزاهم الله خيرا واحنا بنقولها عنهم حمله طول رمضان اسمها سنحيا بالقران انا بشرح كل يوم القصه وقلنا وعايزين ونحط على عمرو خالد dot net عداد كده counter كل واحد واحد يختم ختمه يبعت طب جدتي ما بتعرفش هي ختمت إيه ابعت لها عملنا ثلاث ختمات 10 مليون 3 مليون جبنا ال 10 مليون ختمه والعداد يفضل يعد على عمرو خالد dot net كل ما حد يختم ختمه يبعت لنا طب هنفتكر ازاي موضوع الختمه قمنا مصممين ل sticker دون ال sticker دون موجود على عمرو خالد dot net اعمل له download حمله بيقول حاطط الشعار دون سنحيا بالقران 10 مليون ختمه وابعت لنا على عمرو خالد dot net كل ما تختم ختمه عايزين ناخد ال sticker ده ونحطه في كل مكان عشان طول ما الناس تفت- تشوفه تقول سنحيا بالقرآن فتاخد ثوابهم كل ما واحد يختم ختمة عشان شاف ده تتحط في ميزان حسناتك يلا حطيته في أي مكان في العالم العربي في كل مكان خلي الناس تشوفوا سنحيا بالقرآن ويفكرنا بالقرآن ونحب القرآن ونختم ونختم حملة السنة دي أول مرة نعمل حملة في رمضان مين بقى هياخده يدخل النهاردة على عمرو خالد دوت نت ويحمله وياخده ويحطه في كل مكان ويقول للناس وكل ما حد يختم ختمة ياخد ويسجل مين يشارك معانا في الحملة دي ويبقى فعلا سنحيا بالقرآن جزاها الله خيرا هبة ودعاء إن هم حطوا الفكرة دي وننطلق بالموضوع دون وينتشر ونحطه على الفيسبوك وعلى عمرو خالد دوت نت وفي كل المواقع سنحيا بالقرآن يلا ندخل في الموضوع يلا ندخل في القصة خلي بالكم دي أول سنة في حياتنا نكرر في رمضان ورا بعض آه، قصة يعني السنة دي الجزء الثاني من برنامج قصص القرآن الجزء الأول كان السنة اللي فاتت أول مرة نكمل برنامج على سنتين إشمعنى؟ أصل القصة مهمة أوي يا أخوانا والله مهمة أوي ليه القصة مهمة أوي؟ بصوا يا جماعة بصراحة كده في ناس كتير عندها حاجز بينها وبين القرآن يقول لك مش عارف أفهم بحاول أفهم بقرا ما بفهمش حاسس إن أنا بقرا طلاسم مش فاهم القرآن مع إني والله عايز أفهم بس صع- لغة القرآن صعبة عليا فربنا سبحانه وتعالى اختار القصة إنها الوسيلة السهلة الشيقة اللي كل الأجناس والأعمار والجنسيات ربنا غرس في الجنس البشري إنه بيحب القصة مشوقة وجذابة فخلى تلت القرآن قصص واحنا السنه دي اطول قصه في القران القصه في القران يا جماعه هي المعبر اللي تعدي عليه عشان تفهم القران عارف لما بيبقى فيه سفينه ويحطوا بينها وبين الارض شويه ميه والناس مش عارفه تعدي فيحطوا معبر كده والناس تعدي عليه اهو القصه هي المعبر اللي تعدي عليه الى سفينه القران لتنطلق اول ما تبدا تفهم القصص تقول الله دي جذابه وشيقه قوي فهمت القران القصه هي الطريقه العمليه السهله اللي ربنا اختارها لتوصيل افكار القران الكبرى التوحيد ولا اله الا الله واسماء الله الحسنى هتفهمها ازاي من خلال القصه في القران احنا هنعيش السنه دي مع قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل أطول قصة في القرآن ربع القرآن ذكرت في خمسين سورة عدد سور القرآن 114 سورة منهم خمسين سورة لقصة موسى عليه السلام قصة موسى خلي بالكم سيدنا موسى ذكر في القرآن 136 مرة أكتر نبي ذكر في القرآن يعني بعديه على طول سيدنا إبراهيم 69 مرة يا هو سيدنا موسى غالي على ربنا كده غالي قوي قوي حبيب الله من أم- من أولي العزم من الرسل كليم الله وكلم الله موسى تكليما أنت بتحب سيدنا موسى؟ من أهداف برنامج قصص القرآن السنة دي تحب سيدنا موسى اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي اللي ربنا قال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قصة موسى غالية قوي قوي قوي قوي وكبيرة قوي وغنية بالأحداث قوي هنعيش معاها 30 يوم ومليانة قيم كل يوم هنركز على قيمة ونعيش معاها ونقول عشان نستفيد من قصة في واقعنا نفذوا القيمة دي ونعيش بيها قصة موسى أربع مراحل أربع فصول أربع دول تمت فيها أربع فصول يا الفصل الأول الثاني الثالث موضوع متسلسل متشابه أربع مراحل أربع دول تمت فيها مصر الأردن السعودية فلسطين تيجي نروح لبداية القصة في مصر على ضفاف النيل هناك بدأت القصة من زمن بعيد القصة حصلت سنة 1200 قبل الميلاد يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى ب 1200 سنة بين سيدنا عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة يبقى القصة بيننا وبينها قد إيه 3200 سنة وانت هتستغرب يا ترى دي حصلت 3000 قبل الميلاد ولا 2009 بعد الميلاد من كتر ما القيم والأحداث متشابهة وكان العالم مختلف تماما عن العالم اللي احنا عايشين فيه الآن كان العالم عبارة عن آسيا وأفريقيا فقط عالم ما قبل أوروبا وأمريكا وكانت مصر هي مركز العالم ده مركز الحضارة والثقافة والقوة والثروة الفلوس في مصر الثقافة في مصر القوة العسكرية في مصر الحضارة في مصر وكانت مصر فيها علماء من طراز نادر علماء مش موجودين وعلومهم لم تكتشف إلى الآن علم التحنيط والكيمياء علم فن الرسم على المعابد وعلى الحوائط علم ال- البنى والمعمار والأهرامات يعني لو جايزة نوبل كانت معروفة من وقتها كانت مصر تحصد في ذلك الوقت 90% من جايزة نوبل مصر كان فيها كل حاجة فلوس حضارة أهرامات معابد غنى كل ما تتخيله علوم لكن مصر كان بينقصها حاجتين كبار قوي رغم كل اللي فيها كان بينقصها حاجتين أساسيتين الإيمان والعدل وعشان كده القصة دي أكتر قصة اتكررت في القرآن وعلشان كده القصة دي جت في خمسين سورة لأن أهم أساسين يقوم عليهم بناء الأمم وإصلاح الأمم الإيمان والعدل وبطل قصتنا جاي عشان الحاجتين دول هو بطل الحرية هو بطل هو نصير الغلابة والمظلومين بطل القصة طالع من قلب مصر وكانت مصر فيها نوعين من الناس عايشين الناس اللي فوق والناس اللي تحت الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل الناس اللي فوق كان ليهم كل الحقوق وبيتمتعوا بكل ما يحتاجه الإنسان السعيد وكان الناس اللي تحت محرومين من كل الحق- الحقوق زي العبيد لا دول كانوا بيتسموا عبيد رغم انهم احرار مش عبيد الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني اسرائيل كانوا عايشين في اكواخ بائسه على ضفاف النيل عايشين حياه فقيره فقيره فقيره وكانت عاصمه مصر في الوقت دون مدينه اسمها برعمسيس دي كانت عاصمة في العالم في الوقت ده دي كانت زي لندن وزي بغداد أيام الحضارة الإسلامية والعباسية في العالم القديم برعمسيس كانت هي عاصمة مصر وعاصمة العالم وبطل قصتنا طالع منها وأحداث القصة بدأت فيها واستمرت فيها براع رمسيس ليه اتسمت كده هي أصلا كلمة مصرية قديمة معناها براع بيت الإله رع المتمثل في رمسيس براع مسيس المدينة دي مكانها دلوقتي بلد اسمها قنطير بمحافظة الشرقية الزقازيق في مصر وكان النيل بيوصل لغاية المدينة دي ويوصل لما كانت فروع النيل كتيرة جدا فكانت من الفروع الفروع دي وكان قصر فرعون في وسط أشجار بتطل على النيل أشجار زي اللي احنا فيها وكانت الأشجار دي بتطل على النيل في المدينة دي على فكرة احنا بنصور في النيل وطلعنا من وسط أشجار مستوحاة من الفكرة دي مش هي لأن المدينة دلوقتي ما عادش موجود عندها النيل مدينة قنطير بالشرقية ما عادش بيوصل لها النيل لكن صورنا في مكان في نيل وخرجنا من وسط الشجر للنيل الواسع كانوا ناسين وطبقتين ناس عايشة على النيل وناس برضو عايشة على النيل بس ناس عايشة على النيل في قصور وناس عايشة على النيل في أكواخ في كوخ من الأكواخ الفقيرة البائسة اللي موجودة على شط النيل في هذه المدينة كان في عيلة عايشة كانت الأم حامل في الشهر الرابع هي اسمها يكابد ومتجوزة رجل اسمه عمران وعندها ولد وبنت البنت الكبيرة شابة في ال 18 أو ال 20 من عمرها اسمها مريم والابن الصغير اسمه هارون وهي حامل في مولود هيأتي بعد عدة أشهر مين المولود ده ده هيكون بطل قصتنا تعالوا نرجع مع بعض
صف النيل ورجعنا تاني للاستوديو بس مش هنقعد كتير هننتقل لأول مشهد سامحونا معلش هو مشهد صعب قوي في غاية الوحشية بس هي دي بداية القصة تعالوا نرجع من هنا نتحرك من هنا ونروح على أول مشهد في القصة في حي من أحياء بني إسرائيل في مصر القديمة تعالوا نتحرك مع بعض
في سكون الليل في وسط محي بني إسرائيل كله نايم في وسط السكون منتصف الليل كله نايم فجأة انقطع السكون دون على صوت صراخ رهيب لواحدة ست صوت الصراخ ملأ كل الحي صوت مرعب صوت هستيري استيقظ الناس بدأوا يجروا على من- على على مكان الصوت على مصدر الصوت فوجئوا ان الصوت طالع من بيت من بيوت بني اسرائيل ولقوا جنود راكبين عربات بتجرها الخيول طالعين بيجروا ايه اللي دخل الجنود دول هنا ولقوا واحد من الجنود ماسك سكين بتقطف دم بدأوا يجروا على مصدر الصوت لقوا بيت من البيوت ولقوا تحت ال- باب البيت قطرات من الدم دخلوا لقوا المرأة بتصرخ بتبكي وقفوا على باب البيت وتجمع الناس على باب البيت طلعت واحدة ست من بني إسرائيل الست دي كانت لسه مخلفة من شهرين المفاجأة إن الجنود دخلوا البيت اقتحموا البيت زاحوا جوزها سألوها أنت خلفتي من شهرين؟ قالت أيوه في حاجة فين ابنك؟ قالت لهم ليه؟ قالوا لها فين ابنك؟ جه الطفل الرضيع فإذا بالجندي يطلع السكين ويذبح الولد ويسيبوها ويخرجوا واتصدمت الأم تخيلوا واتصدم كل بني إسرائيل وكل الحي إيه اللي حصل ومين اللي عمل كده ومين اللي ورا الجريمة دي هل وراها جندي مجنون ولا دي جريمة منظمة وليه عمل كده سألوا صاحب البيت انت عملت ايه عشان يحصل فيك كده ومهما كان عمل معقول اللي عمله ده يستحق اللي هو حصل له ايه الجريمة البشعة دي ايه المشهد الوحشي ده تاني يوم الصبح بدأ يتجمع بني إسرائيل في الحي بتاعهم بعد الفجر ليه حصل كده وإيه اللي خلاه يحصل ومين اللي ورا الجريمة سألوا نفسهم نشتكي ولا لأ نبلغ نبلغ فرعون نقول اللي حصل ولا نسكت العجيب ان هم خافوا يشتكوا قالوا نسكت ليه يحسن يحصل فينا اكتر من كده هو في اكتر من كده وبكده مع المشهد الأول تبان أول صفة في قصتنا السنة دي الذل الذل ما خلاش عندهم ولا قطرة نخوة حتى بعد ما بتتذبح عيالهم لسه خايفين بعد أسبوع حصلت نفس القصة طفل آخر ذكر مش بنت يذبح في بيت تاني برضه الأولاني كان ذكر والتاني كان ذكر بس الجديد في البيت التاني حاجة تانية غريبة إن الأم لما دخلوا ياخدوا طفلها الذكر كانت مخلفة توأم ولد وبنت خلدوا الولد ذبحوه فجريت الأم وحضرت البنت فإذا بيهم واحد من الجنود يضحك ويقول لها ما تخافيش عندنا تعليمات ما نقربش من بنت عايزينها لما تكبر ويسيبوها وتمشي الأسبوع الثالث اتكررت نفس الجريمة في بيت ثالث بس المرة دي عملوا حاجة جديدة بعد ما ذبحوا أنا عايزك تتخيل مشاعر الأم مشاعر الأمهات دول بعد ما اتذبح الولد رموه في النيل وغرق في النيل بعد شهر وصل عدد الأطفال اللي ذبحوا عشر أطفال عشر بيوت زي البيت الأولاني اللي اتكلمنا عنه عشر أمهات تخيلوا الرعب اللي عاشوا فيه الناس دول تخيلوا الرعب اللي عاشت فيه الأمهات جريمة وحشية م- م- مفيش جريمة زيها في التاريخ عشر أطفال عشر بيوت والعجيب يا جماعة إن اللي حصل فيهم زمان الكلام ده الأطفال الأبرياء اللي حصل فيهم الكلام ده تلف الأيام وهم اللي يعملوا في العالم دلوقتي نفس اللي حصل فيهم من آلاف السنين يتكرر الماضي بس من عجائب القدر إن هم اللي بيعملوه في أطفال فلسطين واسألوا محمد الدورة عشر بيوت ويبدأ أهل الحي إيه اللي بيحصل ده دي جريمة منظمة ولا جندي مجنون مش معقولة جندي مجنون ولا ده تطهير عرقي نعمل ايه نتصرف ازاي وبدأ يحصل عندهم سؤال مهم قوي هم سألوه وانا متأكد ان انتوا كمان بتسألوه وكل واحد قاعد هنا بيسأله ليه يا رب حصل دوت ليه يا رب ما منعتش المجرم ان هو يعمل جريمة زي ده لماذا لم يتدخل الله بمعجزة ببطشه ليقضي على هذا ال- الوحشية قبل ما تحصل ده مش ظلم ده أكبر من الظلم دي وحشية لماذا لم يتدخل القدر لماذا لم يبطش بهم الله وهنا تبان مع أول حلقة اسمعوا يا جماعة احنا في كل حلقة من حلقاتنا هنقول لكم قيمة من القيم قصة موسى مليانة قيم رهيبة لكن احنا في كل حلقة هنختار قيمة ونركز عليها طول الحلقة ونقول لكم تعالوا نتواصى بالقيمة دي ونعمل جدول على عمرو خالد دوت نت بالقيم كل يوم بقيمة ونقول لكم مين يدخل فكرة أو خاطرة أو شعر أو قصة أو صورة أو أو موقف شخصي يقوي القيمة دي ونعمل جايزة كل يوم على عمرو خالد دوت نت مين يقول القيمة قيمة النهارده أول قيمة ليه يا رب ست ده يحصل لهم يا جماعة في حاجة اسمها الفطرة البشرية ايه قيمة النهاردة ايقظ فطرتك يعني ايه مش فاهم وايه علاقة ده باللي حصل لهم وليه ربنا ما تدخلش في حاجة اسمها الفطرة ايه هي الفطرة بذرة الحق اللي غرسها ربنا في كل قلب بشري جرس انذار جوه القلب واخذ شديد لما تشوف ظلم شديد او وحشيه ختم ربنا ختمه على كل قلب اسمه الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الختم ده ما بيطلعش الختم ده مغروس مش ممكن مش ممكن يتشال لا تبديل لخلق الله في كل البشر على اختلاف اجناسهم اديانهم اعمارهم ختم جهاز ربنا مركبه جوه النفوس اسمه يضطرب عند الظلم الشديد او الوحشيه جهاز جهاز زي ما العين جهاز زي ما الودن جهاز ربنا خلقه في الانسان ربنا خلق فيه خلق فيه جهاز خلق جواه جهاز اسمه الفطره الفطره دي عجيبه عجيبه من خلق ربنا الفطره دي كل ما تقرب من الحق تستريح وتهدى وكل ما تقرب من الظلم الشديد والوحشيه تضطرب وتتصلب وتغضب الفطرة دي ربنا اللي خلقها هو اللي حط الجهاز ده جواك زي العين والودن والأذن الفطرة دي أول ما يحصل حادثة وحشية شديدة تضطرب وتبدأ تستيقظ الفترة دي أول ما يحصل حادث ظلم شديد أو وحشية تبدأ تستيقظ حادث زي اللي حصل في البيوت دي تبدأ الس- الفترة دي تنتفض وتستيقظ وتفوق وتصحصح وتخرج من تخديرتها وتنلها وتبدأ تدور على غيرها ويفوقوا مع بعض وتبدأ تتحرك وتبدأ تقفز فوق حواجز العقل ربنا خلقها كده ربنا مصممها كده تقفز فوق حواجز العقل وترفض أي مبرر غير إن دي وحشية وظلم شديد لغاية ما تقف وتواجه الظلم وتنتصر عليه هتقول لي طب ليه ربنا ما تدخلش ربنا ما تدخلش لانه لو تدخل بمعجزته يبقى ايه قيمة الفطرة اللي خلقها دي ما هي دي كمان معجزته ده كل البشر عندهم دي كأنه سبحانه وتعالى لو تدخل ببطشه خلاص يبقى ما فيش داعي للقلب ده ولا للفطرة دي شفتوا معنى الفطرة ايه حد فهمها كده جوه كل واحد مننا فطرة بتنادي أول ما يقرب من الحق تستريح وتهدى أول ما يقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتغضب وكأن من خلق ربنا استيقظي يا فطر لما يحصل وحشية انت انت دليل قدرة ربنا وتحريك ربنا زي ما بيحرك بالمعجزات هي دي كمان معجزة يريد ربنا ان انت تتحرك كدليل ان انت مستيقظ أول ما حصل الحادث الوحشي ده في بيوت بني إسرائيل بدأ يحصل فطر تستيقظ وكأن دي أول الحل وأول بداية القصة وأول النجاة وأول العزة فطر مستيقظة قيمة اليوم أيقظ فطرتك حلقة النهاردة كلها عايزة تقول لك الكلمة دي أيقظ الفطرة هل أنت صاحب فطرة مستيقظة؟ لما بني إسرائيل بدأوا يفوقوا وبدأت الفطر دي تستيقظ فربنا سبحانه وتعالى طلع من بينهم واحد صاحب فطرة عظيمة مستيقظة أنقذهم كلهم كان اسمه موسى عليه السلام يا يا حبيبي يا سيدنا موسى انت اللي هتخلص انت بتحب سيدنا موسى ده حبيب الله ده كليم الله وكلم الله موسى ده كليمة ده اللي ربنا اصطفاه وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ده اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ده اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأسى بيه لما حد يظلمه يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك لأنه صاحب فطرة مستيقظة واجهت كل الظلم واجهت الوحشية اللي حكينا عنها دي موسى عليه السلام أكثر فطرة مستيقظة طلعت لما بدأت الفطر من حوله من بني إسرائيل تستيقظ في المكان اللي احنا فيه وبنحكي عنه والبيوت اللي حصل فيها الحكاية ديا هو دون دي القصة ودي أول كلمة في القصة فطر مستيقظة أيقظ فطرتك أعرف إزاي إذا كانت فطرتي مستيقظة تريح وتهدى وكل ما تقرب من الباطل او الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتقلق وتبقى عايز تتحرك تغير هذه هذا الظلم الشديد هل انت صاحب فطرة مستيقظة سؤال النهاردة انت تاخد درجة كام من عشرة في يقظة فطرتك بني اسرائيل كانت نايمة خالص نايمة لدرجة ان بتتبع اولادهم يقول لك خايفين نشتكي وموسى قمة استيقاظ الفطرة انت تاخد كم من عشرة ما بين موسى وما بينهم تدي نفسك كم من عشرة في على عمرو خالد دوكنت النهاردة استقصاء تاخد عشر اسئلة تعرف بيها انت صاحب فطرة مستيقظة ولا لا اول قيمة في اول حلقة من برنامج- برنامجنا ايقظ فطرتك بني إسرائيل بعد اللي حصل لهم دون بدأ يحصل جواهم نعمل مأتم ولا لأ مات أطفال كتير عدد الأطفال اللي ماتوا مش قليلين بدأوا يسألوا الحي التاني لبني إسرائيل لأن بني إسرائيل كانوا ساكنين في حيين طب هل ده حدث فردي حصل عندنا لأن إحنا عملنا غلطة ولا أنتوا كمان فكانت المفاجأة لا والحي الآخر برضه عشر أطفال طب وبعدين قرروا يعملوا مأتم لأكبر مجزرة وحشية شهدها التاريخ وبدأت تتعمل المأتم يا تخيل المأتم كده تخيل الأمهات العشرة اللي مات أولادهم وهم حاضرين في المأتم على فكرة ده آخر مأتم هيتعمل ليه؟ لأن عدد الأطفال الرضع اللي هيذبحوا هيوصل لألف طفل مين المجرم الحقيقي؟ ليه نفذ الجريمة دي؟ ايه السبب؟ اكيد في اسباب خلته يعمل كده اكيد في حاجة حصلت كل دون هنعرفه بكرة ادخلوا معانا النهاردة على عمرو خالد دوت نت نتواصل مع بعض نعمل تشات مع بعض تحملوا الحلقة خدوا الاستيكر وحطوه في كل مكان ونعمل العشرة مليون خل- ختمة ونشوفكم بكرة إن شاء الله عشان نكمل قصة موسى عليه السلام